بسم الله الرحمن الرحيم موقع طريق الإسلام يقدم لكم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المحيي المميت النافع الضار نحمده سبحانه وتعالى على نعمائه الغزار ومننه الكثار واشهد ان لا اله الا الله الواحد القهار العزيز الغفار خالق الليل والنهار واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اصطفاه ربه ليبلغ الخلق طرا فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وارض اللهم عن أصحابه الأعلام وآل بيته الكرام ومن تبعهم بإحسان ما تعاقبت الأيام والأعوام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا وإياكم من الفائزين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من كل من النار وما يقرب إليه من قول وعمل وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته مشاهدي الكرام ومستمعي المجتهدين نبتدئ اليوم حلقتنا الثامنة من حلقات الأكاديمية المتعلقة بمتن الآد الرومية سائلين المولى عز وجل السداد والرشاد لنا ولجميع العباد في الدنيا في يوم التناد وصلنا في هذا الخضم إلى باب التوكيد أو إلى باب التوابع ومنها التوكيد ذكرنا أن التوابع أربعة النعت والعطف والتوكيد والبدل الشيخ رحمه الله تعالى قدم النعت لأنه أهم هذه التوابع فإذا اجتمعت تلك التوابع قدموا النعت على إخوته والنعت كما قلنا سابقا هو الاسم المشتق أو المؤول بالمشتق يعني اسم الإشارة أو الاسم الموصول أو ما شاكل ذلك ابن مالك يقول لنا والنعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه كذا وذي والمنتسب يعني من مثلا ايه جاء محمد هذا يبقى ذا من هذا ده نعت ليه لأنه بمعنى جاء محمد المشار إليه وإذا قلنا مثلا جاءني رجل ذو فضل فذو نعت لرجل ليه نعت مع انه جامد قال لانه مؤول بالمشتق اي صاحب فضل ادي معنى المشبه للمشتق وقد ذكرنا ان النعت نوعان حقيقي وسببي وذكرنا ذلك بالتفصيل وذكرنا ان الخبر مف... النعت اما مفرد او جمله او شبه جمله ووضحنا ان المفرد في باب الخبر والنعت والحال ما ليس جمله ولا شبه جمله وتكلمنا بشيء من التفصيل عن ذلك ثم تحدثنا عن العطف والعطف نوعان لكن الشيخ عطف النسق عطف النسق يكون بين المعطوف عليه والمعطوف حرف من حروف من احرف العطف التسعه والعشره لكننا قلنا ان الافضل والاصح انهن تسع أه؟ أه ستة يشركن في اللفظ والمعنى الواو والفاء وثم وأم وحتى وأو وثلاثة يشركن في اللفظ وهن لا وبل ولكن وقلنا إن إما ليست حرف عطف أه ولكنها تأتي للتفصيل وتكون بعد حرف العطف الواو فالأجدر بالعطف الواو لأنها أم باب العطف لأنها إيه؟ أم باب العطف هناك عطف اسمه عطف بيان آه لا لا لا الشيخ ذكره اللي هو أقسم بالله أبو حفص عمر أقسم بالله من؟ أبو حفص عمر فعمر عطف بيان من أبو مرفوع لأن المعطوف عليه مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. عطف البيان في الجوامد نظير نظير النعت في المشتقات. عطف البيان فين؟ في ال... عطف البيان في الجوامد نظير النعت في الايه؟ في المشتقات. ومن ثم يعرب المعربون قول الله تعالى ويسقى من ماء صديد صديد هذا جامد ومن ثم يقولون انه عطف بيان وليس نعتا لماذا ليس نعتا لانه ليس مشتقا ولا شبيها بالمشتق طيب الباب الثالث او الفصل الثالث من فصول التوابع التوكيد والتوكيد نوعان توكيد معنوي وتوكيد لفظي والشيخ لم يذكر التوكيد اللفظي والتوكيد اللفظي هو إعادة المؤكد بلفظه أو بمرادفه اسما أو فعلا أو حرفا أو جملة اسم مثله جاء محمد محمد شو جاء ايه ها يبقى محمد فاعل مرفوع محمد الثاني توكيد لفظي مرفوع لأن المؤكد مرفوع وعلى في الضمة فين التابع وفين المتبوع ها أه؟ التابع محمد الثاني والمتبوع محمد الأول ماشي طيب والمثال التوكيد اللفظي في الفعل قام قام نبيل قام قام نبيل قام فعل ماض مبني على الفتح لا محل قام الثاني توكيد لفظي للاول طب نبيل يتعرف ايه فاعل لمين فيهم لقام الاول لان قام الثاني توكيد لفظي تابع فيكون فاعلا لقام الاول أه؟ أتا... ما... ما مثال التوكيد اللفظي في الحرف أه؟ نعم نعم لا لا ومنه قول جميل بثينة لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي موافقا وعهودا لا لا يبقى لا الثانية أه توكيد لفظي للا الأولى وهما حرفان طب مثال الجملة قول مقيم الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قد حرف تحقيق مختص بالفعل لا يعمل فيه شيئا وقام فعل ماض والتاء للتأنيث حرف مبني على السكون وحرك بالكسر خلف الساكنين الصلاة فاعل مرفوع هذه الجملة بقى أكدت بإيه؟ قد قامت الصلاة ثانية ومثل قول المؤذن الله أكبر الله أكبر ها يبقى الله أكبر الثانية جملة مؤكدة لله أكبر الأولى عرفنا بقى ان التوكيد اللفظي هو ايه؟ هو إعادة الشيء بنفسه أو بمرادف، مرادف زي ايه؟ قام وقف علي، قام ايه؟ م? وقف علي مثلا نقول مثلا ايه؟ ها؟ آه لا لن ها؟ أو نقول مثلا نعم أجل في الحرف برضه إلى آخره يبقى ده التوكيد اللفظي بالنسبة لإيه؟ للحروف وباللفظ وبالمراد. وليس من التوكيد اللفظي حتى لا قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا قد يبدو للبعض أن يعرب صفا الثانية توكيدا لإيه؟ لفظيا لصفا الأول لكن النحاة رفضوا ذلك لأن صفا الثانية غير صف الأول أي وجاء ربك والملائكة ها صفا بعد صف صفا يا حلوين ها آه صفا الثاني غير الأول لأن أصل الكلام إيه ها صفا بعد صف فحذفت بعد حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه كقوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية كذلك قول الله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا فليس دكا الثاني توكيدا لفظيا لدكا الأول نفس الكلام دكا بعد دك خلاص آدي كلمة موجزة عن مين التوكيد إذا التوكيد اللفظي يكون في الأسماء والأفعال والحروف والجمل الشيخ بقى ذكر التوكيد المعنوي والتوكيد المعنوي له ألفاظ محددة هن قل يا شيخ رضا
باب التوكيد التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره ويكون بألفاظ معلومة إذا التوكيد المعنوي خاص بالأسماء أما التوكيد اللفظي فإيه يشمل ها الاسم والفعل والحرف والجملة كذلك العطف نوعان عطف نسق عطف النسق يشمل الاسم والفعل والحرف والجملة يشمل ايه ها الاسم يعني اذا العطف النسق أم ها جاء محمد وعلي عطف اسم على اسم ها قام وقعد المحمدان عطف فعل على فعل ها آه مثلا ايه آه نعم واجل يبقى عطف ايه الحرف على الحرف ها اما اقول مثلا جاء زيد ومات عمرو جاء ايه ها ها زيد ها ومات عمرو يبقى جملة ومات عمرو معطوف على مين؟ على جملة جاء إذا عطف النسق يعم الأسماء والأفعال والحروف والجمل أما عطف البيان فخاص بالاسم خاص بالاسم أه؟ ويكون في الجوامد كما يكون النعت في المشتقات أه؟ التوكيد بقى لفظي ومعنوي اللفظي عام زي ما قلنا أما المعنوي فإيه أه؟ خاص بالأسماء الغرض من التوكيد المعنوي إيه رفع احتمال شيء آخر أما أقول مثلا إيه ها قدم إلينا الرئيس مرسي نفسه الله ليه نفسه ليه قال لي ممكن يكون قدم إلينا نائبه قدم إلينا مستشاره قدم إلينا أحد من أق- معارفه فإذا قلنا نفسه ها يبقى إذا لا مجال للظن ولا للمجاز لا مجال ليه ها آه شفت بقى يبقى إذا نفسه دي جاية ليه لرفع احتمال المجاز طيب طب لما اقول مثلا ايه اقد اقبل ها الشباب على كذا يبقى الشباب دي ممكن يكون ها بعضهم لكن كلهم يبقى رفعت احتمال البعض وابانت ان الكل اقبل اذا التوكيد المعنوي له غرض عظيم في اللغه هو رفع احتمال التجوز او رفع احتمال عدم العموم والفاظ التوكيد المعنوي النفس والعين ويؤكد بهما المفرد والمثنى والجمع مذكرا او مؤنثا جاء زيد نفسه او عينه وجاءت فاطمه نفسها او عينها وجاء الزيدان انفسهما او اعينهما وجاءت الفاطمتان انفسهما اعينهما وجاء الزيدون انفسهم والهندات انفسهن او اعينهم او اعينهن يبقى النفس والعين يؤكد بهما ايه ها؟ المفرد والمثنى والجمع بنوعيه ولا بد من اضافه النفس والعين الى ضمير يعود الى المؤكد شوف نفسه نفسها الى اخره طيب ومن الاساليب المودة التي لم يعرفها العرب قولنا هذا نفس الشيء او عين الشيء هذا لم تعرفه العرب انما العرب عرفت ان النفس والعين اذا اريد بهما التوكيد اتيا بعد المؤكد لان احنا اتفقنا ان مين اللي يجي قبل التاني التابع فما اقول نفس الشيء آه، عين الشيء يبقى كده ايه مم، التوكيد جه قبل المؤكد وما خدش الحكم بتاع المؤكد من رفع او نصب او جر خلاص دي بنبه على هذا الشيء يعني وليس من التوكيد المعنوي قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن حيث زعم بعض النحاة ان الباء زائدة ان الباء ايه واصل الكلام في غير القرآن والمطلقات يتربصن انفسهن ها يبقى ده مجرور اللفظ مرفوع المحنول لا لا شيء يز... لا شيء زائد في القرآن عند المحققين الله امال الباء دي قال ايه قال للدلالة على ان الله تعالى ها يضع المطلقة امام مسؤوليتها بلا رقابة عليها من احد اذ ان العدة للنساء كما ان الطلاق بالرجال العدة بايه آه، فهي أمينة على نفسها اما تقول انا خلصت العدة مصدقة يبقى اذا الباء دي جايه للدلالة على ايه على انها ملتزمة امام الله لا رقب عليها غير الله يبقى الباء دي لها معنى جميل جدا وليست زائدة وإنما هي باء حرف جر أصلي وأنفسي مجرور بالباء وعلامة جرير كسر الظاهرة أنفس مضاف وهن مضاف إليه أنا بس بنبه على بعض حاجات تمام طيب من ألفاظ التوكيد كلا كلتا ويؤكد بهما المثنى مذكرا مع كلا ومؤنثا مع كلتا تقول اقبل الطالبان كلاهما ورايت الطالبتين كلتيهما ومررت بالطالبين كليهما وبالطالبتين كلتيهما فإذا تقدمت كلا أو كلتا أعربت على حسب الموقع الإعرابي تقول كلا الرجلين مجتهد وكلتا المرأتين مجتهدة مع جواز أن تقول كلا الرجلين مجتهدان وكلتا المرأتين مجتهدتان أي يجوز التعامل مع كلا وكلتا باعتبار اللفظ وباعتبار المعنى قال الشاعر كلانا غني يبقى لاحظ الايه اللفظ كلانا غني عن اخيه حياته ونحن اذا متنا اشد تغانيا طبعا هذا المعنى جاهلي لا نقبله ولكن ايه نستدل به على النحو وقال الاخر كلانا مريضان يبقى عامله على المعنى كلانا مريضان في بلدة وكيف يعود مريض مريضا يبقى مرة راعى اللفظ فأفرد وذكر ومرة راعى المعنى ففنى ومراعاة اللفظ أكثر من مراعاة المعنى بس في الحالة دي تبقى كده وكلتا توكيد لا تكون توكيدا لا تكونان إيه توكيد ليه لأن المؤكد لا بد أن يتقدم على مين على المؤكد أو التوكيد المعنوي يا ربنا قلنا في القرآن إيه؟ كلتا الجنتين آتت شوف هنا عمل على اللفظ اهو آتت أي هي هي دي راجعة لمين لخلتك آتت أكلها ها ولم تظلم منه شيئا ها وفجرنا إيه آه ده عن معنى بقى خلالهما نهرا إذا يجوز في كلا وكلتا أن يتقدم على المؤكد لكن ليس على أنهما توكيد بل على حسب الموقع ها كلا الرجلين مبتدئ فكلا مبتدا مرفوع بالتعظف الضمه المقدره غير بالتعظف كلا مضاف الرجلين مضاف اليه ومؤدب خبر ان كلا الرجلين مجتهد باسم ان سررت من كلا الر... يبقى مجرور الى اخره يبقى كلا وكلتا شرط كونهما توكيد ايه ان يتاخرا عن المؤكد وحينئذ يلزم اضافتهما الى ضمير يعود الى المؤكد ادي بالنسبه لكلا وكلتا يعني كلمات مختصره خالص يعني هناك بقى توكيد للجمع كل وجميع واجمع وابصع وابتع واكتع دي اسماء الفاظ تابعه لبعضها كده جاء القوم ها اجمعون اكتعون أبض أبصعون إلى آخر ما سنقرأه إن شاء الله ماشي يا إخوانا وإذا قال الله تعالى فسجد الملائكة ها كلهم أجمعون إلا إبليس الله هو إبليس من الملائكة حاشاهم عليهم السلام إبليس ملعون من الجن إلا إبليس كان من الجن ونحن لسنا أعرف به من خالقه الخالق قال انه من الجن نقول نقول من ملائكة ملائكة ايه ان الملائكة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون انما ده في اول امتحان سقط رسب ابليس في اول امتحان وهو ابو العصيان فكيف يكون من الملائكة يبقى فسجد طب امال استثني ليه هذا اسم استثناء منقطع لانه كان حاضرا ساعة الامر كان ايه ها حاضرا ساعة ده اسم استثناء منقطع وليس استثناء متصلا بدليل قوله تعالى في سورة الكهف الآية 50 ها وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق أما الملائكة طائعون ففسق عن امر ربه افتتخذونه ايه ها اه يعني اذا ابليس له ابليسه وخلفه ابلسه وان كان ما حدش دعانا للفرح بتاعهم الحمد لله الحمد لله اما الملائكه فلا ايه لا يتناكحون ولا يتناسلون افتتخذوا ذلا اولياء من وهم لكم ايه الله هم الملائكه اعداء ابدا الملائكة عليهم السلام يعني في غاية الحب لبني آدم ها والرعاية لبني آدم بإذن الله تعالى إذا هذه الآية مفحمة لكل من دعا أن إبليس كان من الملائكة وكان طاووس الملائكة وكلام الفارغ اللي بعض الناس بتقول عليه ماشي يا اخوانا يبقى اذا ها آه، آه، ايه اللي جاب لنا كلام كلمة كل وكلمة يجمعون ها طيب هذه الألفاظ يؤكد بها ايه الجمع أو المفرد الاعتباري أو ايه بقى زي مثلا اشتريت العبد كله العبد ده مفرد ولا جمع اه شفت بقى طب اشمعنى كله انت بتقول لي توكيد للجمع اقول اصل العبد ده ممكن يكون مبعضا ممكن يكون مل مملوكا لعدة سادة ها أه؟ ده يحضر الصبح وده الظهر وده المغرب وده كذا وده يكلفه يعزق لمغزى الحظيرة وده كذا. ضرب الله مثلا رجلا فيه ها شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل ده- دي وسيلة إيضاح ربنا يذكرها في القرآن لأنهم كان عندهم نظام العبيد وما إيه إذا لما أقول اشتريت العبد كله كل دي توكيد معنوي مين للعبد طب العبد مش جمع لكنه جمع حكما لأنه يمكن تبعيضه لكن ما اقدرش اقول ايه جاء زيد كله زيد ده مفرد لفظا ومعنى طب ما اقول ايه اشتريت الحديقة كلها طب الحديقة ده مفرد بس مفرد ايه اعتبار ممكن خدت نصف الحديقة والتاني عنده التلت الى اخره يبقى هذه الالفاظ الى كله اجمع وكذا وكذا وكذا يؤكد بها ايه هم، الجمع أو المفرد الاعتباري أو الحكمي اقرأ يا بني وألفاظته
وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع وهي أكدع وأبدع وأبدع وأبصع واحد يسألني إيه الألفاظ دي هي نفسها أجمع هي نفسها إيه آه دي بيسميها تبع زي ما نقول مثلا إيه هذا حسن بسن يعني إيه بسن هو حسن ها واخد بالك؟ بس هذه بس كلمة بسن دي لا تذكر إلا في صحبة مين حسن يعني ما تقولش هذا هذا بسن لا هذا ايه ها حسن ب... يعني ممكن تكتفي بحسن وممكن تضيف اليه كلمه بسن لكن ما تقولش بسن ده ومثل ذلك ايه شيطان ليطان اي ليطان هي مين هو شيطان طب هنيئا مريئا مريئا هي ايه اه لا يعني لا تذكر كلمه مريئا وحدها بل لابد ان تسبق بهنيئا ها عفريت نفريت عفرية نفرية كل دي اسمها ايه الفاظ تابعة لألفاظ أخرى فبرضه أجمع أكتع أبصع ها إلى آخره دي تبع أجمع شلة كده نعم يا ابني. كل هم.
تقول قام زيد لا لا كل بعد كل ها هم. وكل وكل وأجمع وتوابع أجمع وهي أكدع وأبدع وأبصع تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم كله كلهم لأن التوكيد معنوي يتبع ما قبله نصبا ورفعا وجرا أما هو جاء فعل ما زيد فاعل مرفوع نفس توكيد معنوي مرفوع لأن المؤكد مؤلف في الضمة نفسه مضاف ولا مضاف إليه طيب رأيت إيه؟ ها؟
القوم كل كلهم رأيت القوم مفعول به منصوب يبقى كل توكيد معنوي للقوم طب القوم ده ايه؟ أنه اسم جمع يعني دل على مادة الجمع كل توكيد معنوي منصوب لأن المؤكد منصوب وعلامة نصبية الرزارة كل مضاف وهو مضاف إليه طب ايه الفايدة من كلهم دي؟ قال لأن ما أقول رأيت القوم ممكن أن يكون المراد رأيت كل القوم وممكن أن يقال رأيت بعض القوم يعني ممكن أن يكون الحكم للجميع وممكن أن يكون الحكم لإيه؟ للمجموع احنا عندنا يا أولاد حاجتين في حكم على الجميع وفي حكم على الإيه يعني مثلا وخلق الإنسان ضعيفا ده حكم على الإيه الجميع هل في حد تخلف عن الضعف من لدن آدم عليه السلام إلى آخر بشر سيخلق ضعيف يبقى إذا ده حكم على الإيه طب لما نقول أو لما يقول ربنا الرجال قوامون على النساء المجموع مجموع الرجال ها قوامون على ان في رجاله آه الله أعلم بهم الستات أحسن الرجل خير من المرأة ليس المراد أن كل رجل خير من كل ليس المراد أن كل رجل خير من كل امرأة ولكن المجموع الحسابي أو المتوسط الحسابي للرجال أفضل من المتوسط الحسابي لأن الرجال منهم الملا... منهم ال... منهم الأنبياء والمرسلون إذ لا تكون امرأة نبية ولا رسولة بل هذا من خصائص مين كذلك القضاة أن دعا باللي حصل بقى في المخلوع اه, آه و... انتخبت وجت قاضية ورت البلد الهواي أهوال مم. يبقى إذا الرجال يتميزون بالقضاة وبالخلفاء والملوك ما لناش دعوة بالقيس ها أه؟ لأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا أتى شرعنا ما يوافقه ماشي يا أولاد لعن الله قوما ولوا أمورهم امرأة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما بنقول الرجال خير من النساء ده حكم على مين إنما خلق الإنسان ضعيفا خلق حكم على مين فما نقول بقى جاء القوم تحتمل هذه الجملة أن يكون حكما على الجميع أي ما تخلف أحد عن الجميع عن المجيء ويحتمل أن تكون حكما على المين فإذا قلنا كلهم كان المراد الجميع كان مراد إيه إذا أكدت بقى كلهم أجمعون كذا يبقى توكيد بعد توكيد بعد توكيد حتى يقوى الحكم واضح يا اخوانا ارجو الا نعبر نقطه الا وقد هضمناها وخضمناها وقضمناها بفضل الله تعالى الهضم للمعده والخضم للاسنان والقضم للاضراس شوف الجمال في اللغه هضم خضم قضم بارك الله فيك تمام وتوابع ايضا رايت الايه ها ومررت بالقوم أجمعين مررت بالقوم القوم جار مجرور اجمعين تتعرب ايه توكيد معنوي مجرور ان المؤكد مجرور وعلامه الجر الياء نيابه عن الكسره لانه جمع مذكر سليم يلا باب البدل نعم إذا طبعا اذا الشيخ رحمه الله ترك كلا وكلتا ترك ايه مم. اه يبقى اذا دي من ضمن برضه ايه التقصير معلش احنا جبناهم البدل البدل ويقال له الترجمة يعني له تسميتين البدل مصطلح بصري والترجمة مصطلح كوفي ها والبدل والمبدل منه في قاعدتان أريد أن تنتبهوا إليهما المبدل على نية الطرح والرمي المبدل ايه م? والبدل على نية تكرار العامل تكرار مش تكرار ما فيش الا تبيان و... ها؟ تكرار العامل والمبدل منه على نية ايه الطرح والرمي نطبق القاعدة كده اول مثلا اقبل المهندس زكي عايزين نخرج من زيد وعمرو شويه كده بقى يعني زكي اقبل ايه ها المهندس الفاعل زكي اه ده بدل مرفوع لان المبدل منه مرفوع وعلامه الرفع الضمه الظاهره طب المهندس ده ممكن نشيله ونقول اقبل زكي ولا ما نقدرش لا نقدر اقبل فعل ماض وزكي فاعل انا يعني كلمة المهندس ده إضافة معلومة جديدة ها ممكن مهندس ممكن معلم ممكن طبيب ممكن بواب ممكن أي حاجة ها يعني أقبل زكي دي جملة تامة من ضمن الفضل بقى زيادة نقول أقبل المهندس أقبل التاجر أقبل العالم إلى آخر يبقى المبدل منه على إيه؟ على نية إيه؟ الطرح والرمي يعني ممكن أشيله ها لكن الجملة تبقى أكمل إنما نأتي بها إنما تبقاش ناقصة طيب طب ذكي بقى ممكن أقول إيه أقبل المهندس أقبل ذكي يبقى إذا البدل يا أولاد على نية تكرار العامل فبدل أن نقول أقبل المهندس أقبل ذكي اختصرت اللغة لأن اللغة لغة الإيجاز غير المخل أه البلاغه الايه ال- فالبدل لون من الوان مين الاختصار يبقى كلمة أقبل المهندس زكي أقبل الإيه؟ ها؟ المهندس ها؟ أقبل زكي. يبقى زكي ده من جملة أقبل المهندس ولا من جملة أخرى؟ من جملة الأخرى. يبقى دول جملتين اختصرتا في جملة واحدة. بخلاف زكي ده لما يكون عطف بيان. يعني ما هو زكي ده ممكن يكون بدل وممكن يكون إيه؟ ها؟ عطف إيه؟ بيان. لما يكون عطف بيان يبقى من نفس الجملة الأولى. لأن زكي وضح إبهام المؤنث كقولنا أقسم بالله أبو حفص العمر وإذا اعتبرناه بدل يبقى من جملة أخرى أدي فرق بقى كبير أوي بين مين ومين بقى بين عطف البيان ومين ومين البيان. يبقى العطف عطف البيان من جملة المعطوف عليه أم عطف البيان لا أما البدل فمن جملة أخرى تذكروا القاعدة أهو. المبدل منه على نية الترك والرمي أو الطرح والرمي والبدل على نية تكرار العامل إذا فهمنا ذلك بقى للبدل أنواع أربعة للبدل إيه؟ ها؟ أربعة إجمالا ستة تفصيلا اقرأ يا فتى نعم بسم الله إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبع تبعه في جميع إعرابه وهو أربعة أقسام اسم من اسم زي اقبل المهندس زكي والطالب علي طب فعل من فعل جبناه امبارح ها ومن والذين لا يدعون مع الله إلها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف يلقى اثاما ايه يلقى اثاما ده هو يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا الا تاب اللهم اجعلنا من التوابين يا رب المتطهرين أنا عندي في هذه الجملة القرآنية إيه؟ ومن يفعل ذلك يلقى أثاما هذه جملة شرطية مكونة من شرط وجواب وإحنا خدنا أسماء الشرط الجازمة مم. يلقى أثاما يضاعف يبقى يضاعف ده بدل إيه؟ بدل من يلقى مجزوم مثله ويخلد يبقى ده عطف نسق مش احنا قلنا ان عطف النسق يشمل الفعل والحرف والاسم والجمله اهو يبقى اذا في عطف وفي بدل وفي وفي عالم مين في الافعال في عالم ايه يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب ادي ايه ادي مثال البدل فين فين في الافعال ها شوف وفي الاسماء بقى زي اقبل الطالب فلان اقبل المعلم علان الى اخره كم كم وهو أربعة أقسام بدل الشيء من الشيء وبدل البعض من الكل وبدل الاشتمال وبدل الغلط تمام بدل الشيء من الشيء هو الذي يسميه معظم النحاة بدل الكل من الكل بدل ايه لكن المحققين من النحاة جعلنا الله واياكم منهم ها يسمونه بدل المطابق من المطابق او بدل الموافق من الموافق ماذا يع- لماذا جنحوا الى هذه التسميه ها قالوا لان البدل قد يكون اسم الجلاله واسم الجلاله لا يقال له كل ولا بعض كقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله فاسم الجلالة الله ولا تقل لفظ الجلالة بل قل اسم لأن اللفظ يشعر بالطرح والرمي إلى صراط العزيز الحميد الله يبقى اسم الجلالة ده ليس نعتا وإنما هو بدل لأن الله ينعت ولا ينعت به الله إيه اه ومن ثم يبقى ايه يبقى بدل مطابق من مطابق ابدأ. الحمد لله يبقى اذا ادي بدل الشيء من الشيء يبقى اذا بدل الشيء من الشيء او بدل المطابق من المطابق او بدل الموافق من الموافق او بدل الكل من الكل لكن كما قلنا ليه النحاة جنحوا الى التسميه الثانيه لماذا لان البدل قد يقع اسم الجلاله واسم الجلاله لا يقال له كل ولا يقال له جزء طيب النوع الثاني أه؟ وزي المثال بتاعنا إيه؟ جاء الطالب فلان وجاء المهندس ذكي الى اخره ده اسمه بدل ايه الشيء من الشيء او الموافق من الموافق او المطابق من المطابق او بدل الكل من الكل الى اخره والتسميه الاخيره دي يعني كده نمرة اثنين بدل البعض من الكل أكلت الرغيف نصفه أكلت إيه؟ مم. آه يبقى النصف ده بدل من مين؟ من ال... طب هو كان النصف ولا كان الرغيف؟ اه شفت بقى؟ يبقى هو ايه؟ الر... لان احنا قال البدل عن ال- اسمه المبدل منه عن الطاح والرمل يبقى اصل الكلام كان ايه؟ اكلت نصف الرغيف لكن جه يقول اكلت الرغيف اكلت نصفه بدل عن التكرار العامل والمبدل منه على نية الطرح والرمل ها جاء ها يبقى اكلت الرغيف نصفه قم الليل إلا قليلا نصفه ها أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ده اسمه بدل إيه بقى بعض من الكل ولا بد أن يضاف إلى ضمير يعود إلى المؤكد طيب بدل الاجتماعي زي إيه أعجبني محمد أدبه أو علمه أعجبتني فاطمة خلقها يبقى خلق وأدب ومشاكل بدل إيه اشتمال طب أنا أميز مين اشتمال من البعض قال البعض بيكون في الحسيات والاشتمال يكون في المعنويات اشتمال يكون فين خلق أدب جمال إنما لي وجه أه رأس أه يد أه كده أه مثلا إيه قبلت زيدا يده او رأسه او ما شكت زي بس بدل بعض اسمه ايه طيب اعجبتني فلانة علمها نشاطها يبقى اذا بدل اجتمال ولا بد برضه ان يضاف الى ضمير يعود الى المبدل ومنه قول الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام ها، قتال فيه طيب نمرة أربعة بدل غلط وهناك بدل نسيان وبدل اضراب هذه ثلاثة ثلاثة مع الثلاثة السابقة تبقى كام؟ ستة ال- الاسم الذي يشمل الثلاثة اسمه بدل مباين من مباين بدل ايه؟ يعني مثلا ركبت الفرس الجمل هو ركب الاثنين ولا ركب واحد؟ اه ان كان ركب الجمل ولسانه زله يبقى اسمه بدل غلط اسمه ايه بقى ركبت الفرس الجمل برضه اتبع ما هو التبعية طيب وإن كان ركب الفرس بس انتقل سريعا إلى الجمل أو كأنه ضرب صفحا عن الفرس يبقى اسمه بدل إيه إضراب إيه طيب إن كان عقل نسي المركوب يبقى بدل نسيان يبقى الجملة ده ايه ركبت الفرس الجمل ممكن أن تسميها بدل مباين من مباين لأن الفرس والجمل أشيء واحد أم شيئان يبقى ده مباين لده مخالف يعني ها أنت تسميه ز- غلط نسيان إضراب ها حسب الإيه حسب الوضع بتاعك أنت ركبت الجمل وما ركبتش الفرس يبقى بدل غلط انت لسانك عمل يبقى ايه ها؟ ي- ي- ي- انت ك- ك- كذا يبقى ده. في اضراب وفي نسيان عقل بقى ادي الاربعه يلا سيدي ها نحو قولك قام زيد أخوك هنا قام زيد اخوك الشيخ ذكروا على انه من بدل لا ده نعت اخوك نعت مين ها لزيد لان ده من شبه المشتق مش احنا قلنا النعت يكون في المشتق او شبيه المشتق ها لان اخوك اي الملازم لك لان الاخوه تعني الملازمه سواء كان اخا من النسب أم من الرضاع أم من الإيمان إنما المؤمنون إيه إخ فأخ أخ كأنه قال مؤاخ يبقى ده شبيه بالمشتق ونعت بمشتق كصعب وبرد وشبهه كذا وبي والمنتسب يبقى أخو من أخوك لشيء جايبها على أنها بدل شيء من شيء لا نقول له ده نعت نعت شبيه بالمشتق مرفوع لأن المنعوت مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه اسمها الستة اللي كان بيقولوا خمسة أخو مضاف والكاف مضاف إليه أما نجيب مثال تاني نقول إيه ها أقبل التاجر زيد ها أقبل إيه أو أقبل أخوك زيد يعني نعيد ترتيب الجملة بدل أقبل زيد أخوك نقول إيه ها أقبل إيه اخوك يبقى ده فاعل زيد ده بقى يبقى بدل بدل او عطف بيان ماشي يا سيدي. اقبل زيد أخ... أ- صلحها بقى اقبل اخوك زيد ها أقبل أخوك زيد آه.
وأكلت الرغيف ثلثه ده ايه بقى بدل البعض من الكل ها ونفعني زيد علمه ده بدل اشتمال ورأيت زيدا الفرس هو نفس اللي قلنا الفرس والجمل يلا أردت أن تقول الفرس ف- فغلطت فأبدلت زيدا منه بالمناسبة الغلط والغلط الغلط الخطأ في الحساب خاصة والغلط الخطأ مطلقا يبقى الفرق بين الغلط آه، فلان غلطان أي في الحساب أما غلطان في غيره بقى نعم كمل على الماشي كده نعم طب باب منصوبات الأسماء مم.
المنصوب- كده انتهينا من مين بقى من مرفوعات الاسماء اه ونقول بقى في مرفوع اخر يعني قلنا المرفوعات مطلقا الفعل المضارع الذي تجرد من الناصب والجازم طيب كمل المنصوبات خمسة عشر هل المنصوبات من الأسماء والأفعال ولا من الأسماء فقط إن كانت الأسماء فقط يبقى أربعة عشر والخامس عشر وايه الفعل المضارع المسبوق بأداة نصب قلنا أداة نصب اليمين أن لن كي إذا والكوفيون أضافوا إليهم بقى اللي هي فاء السببي إلى آخره ماشي يلا سيدي المنصوبات أربعة عشر وهي المفعول به والمصدر المفعول به اظن احنا خدناه ها اكلت الطعام شربت الماء مش احنا اتكلمنا عن المفعول به اه يبقى الذي وقع عليه فعل الفاعل وقع عليه ايه او تعلق به فعل الفاعل على سبيل الاثبات او النفي او النهي او الشرط او الاستفهام اكلت الطعام ما اكلت الطعام هل اكلت الطعام ان اكلت الطعام فاحمد الله شوف ان اكلت الطعام مفعول به في حاله الشرط هل اكلت الطعام مفعول به في حاله الاستفهام ما اكلت الطعام مفعول به في حاله النفي اكلت الطعام مفعول به في حاله الاثبات يبقى المفعول به هو ما تعلق به فعل الفاعل اثباتا او نفيا او استفهاما او شرطا أوقع من قولهم ما وقع عليه فعل الإيه؟ الفعل. يكون عاقلا وغير عاقل والفاعل يكون عاقلا وغير عاقل قد يكونان عاقلين ضرب زيد عمرا وقد يكونان غير عاقلين آه، آه، مثلا نقول أكل الث... أكل الأسد الحمار الاثنين غير عاقلين هم ها وقد يكون الفاعل عاقلا والمفعول غير أكل زيد الإوز او العكس ها او الايه مم. أ- أ- ركل الحمار فلانا اذا قد يكونان عاقلين وغير عاقلين وعاقل وغير عاقل وغير عاقل القسمة العقلية موجودة ادي المفعول به وبقى منصوب وطبعا عارفين علامة النصب كانت ايه فتحة بينوب عنها الكسرة والالف والياء الى اخر ما قلنا نعم والمصدر المصدر يعني المفعول المطلق المصدر يقصدون به ايه وهو الدال على الحدث من غير زمن اكلت اكلا شربت شربا ومنه قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما الله ايه لازم التكليما دي اي ده رد على مين على منكري صفه الكلام لله كلمه عن طريق الشجرة كلمه عن طريق كلام كله فارغ كلمة تكليما ده إيه؟ رفعت احتمال المجاز رفعت ايه اه شوفوا ما فيش الا كده تكليما غصب عنهم جميعا قول مثلا ضربت زيدا آه ممكن اكون ضربته اهنته لكن لما اقول ضربت زيدا ضربا ضربا يبقى هو نفسه الضرب ده اهو آه انت عارف وانا عارفه ده ها خدت بالكم بقى يبقى فايدة المفعول المطلق ايه بيان ان الفعل مراد به حقيقته لان الفعل قد يقصد به المجاز وقد يقصد به الحقيقة أه قمت للمعلم ممكن قمت او عظمت لكن ممكن قمت للمعلم قياما يبقى قيام حقيقي شوف كل حاجة في اللغة العربية في منتهى الابداع اما المفعول المطلق هو المصدر المؤكد لعامله او المبين لنوعه او المبين لعدده ها وكلم الله موسى تكليما يبقى ايه مؤكد للعامل طيب مبين للنوع زي ايه ها قمت لل ها؟ للعلماء قياما عظيما يبقى ده او قيام المؤدب ها خدت بالك قم للمعلم يوفيه التبجيل كاد المعلم ان يكون ايه عايزين نرجع للقيم انما يقول قم للمعلم وفيه التلطيش كاد المعلم ان يكون شر الله يهديهم ولا ياخدهم المهم وجابوا لنا حاجه اسمها مدرسه المشاغبين ومن ساعتها التعليم والدنيا فسدت الا لعنه الله على من اتى بهذه المسرحيه الى بلادنا امين رب المبين لنوعنا المبين للعدد بقى ها ضربت فلانا ضربة او ضربتين او ضربات لان لما اقول ضربت فلان ضربا قد يكون ضربة واحدة قد يكون مليون ضربة ها انما اقول ضربة يبقى مرة ضربتين اثنين ضربات اكثر من اثنين ادي المفعول والعامل بقى في نصب المفعول المطلق اما الفعل كالامثلة السابقة او الوصف كقوله تعالى والذاريات ذروا شوف والصفات صفا فالزاجرات زجرا يبقى ده اسم الوصف المشتق وقد يكون المصدر زي ايه عجبت من قيام زيد قياما يبقى قياما ده ايه معمولة لقيام الاول قال تعالى فمن تبعك منهم فإن جزاؤهم جزاء مفعول جزاء مفعول مطلق لجزاؤكم إلى آخره يلا سيب.
وظرف الزمان ظرف الزمان وظرف المكان يسميان المفعول فيه يسمان ايه اه يعني ايه المفعول فيه يعني الذي وقع فيه الحدث زمانا او مكان ما قلت إيه؟ جئتكم عصرا يبقى كاني قلت في وقت العصر يبقى بدل ما نقول في وقت العصر ثلاث خدمات قلنا ايه عصرا يبقى ده مفعول مط به مفعول فيه اسف مبي... مفعول فيه ظرف زمان طيب اما اقول مثلا ايه ها جلست فوق الكرسي يبقى ايه في الجهه الفوقيه يبقى ده ظرف ايه مكان يبقى المفعول فيه هو ظرف الزمان وظرف الايه المكان قال الله تعالى أه؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وراءهم أي في الجهة الخلفية أو الأمامية لأن وراء من أسماء الأضداد فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا أه؟ قال الله تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون يبقى عشاء المفعول فيه ظرف ايه زمان ادي المفعول فيه ظرف زمان مكان نعم اتفضل والحال والتمييز الحال زي جئت مسرورا أه؟ أقبلت فرحا ها جاء فلان ضاحكا او باكيا او ما شاكل ذلك الحال علامته ايه يا اخوانا انه يمكن ان يقع في جواب كيف نقول كيف جاء زيد ضاحكا كيف وقع فعم مسرورا كيف قبضتم على اللص مكتوفا الى اخره ده الحال
والتمييز التمييز ده هو اسم هو اسم مبين لابهام ما قبله ها زي ايه مثلا ها آه اشتريت فدانا ارضا زرعنا إر او حصدنا اردبا ارزا يعني يكون بعد كيل او وزن او مساحه او عدد بعد ايه ها كيل كيل زي الاردب ووزن زي القنطار وزي الرطل والكيلو والمساحة زي القيراط والفدان والعدد زي ما اني رأيت احد عشر ايه كوكبا كوكبا تمييز منصوب بالمميز المميز والاسم السابق والتمييز والاسم اللاحق ويكون منصوبا في معظم أحواله إن هذا أخي له تسع وتسعون هم، نعجة آه ولي نعجة آه الزاني والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة ها، جلدة أدي تمييز أهو بس مجرور مضاف إليه التمييز قد يكون تمييز ذات وقد يكون تمييز نسبة الأمثلة السابقة تمييز ذات اللي هي بعد العدد والمساحة والكيل والوزن طيب ربنا ما قول لنا عن سيد سيدنا زكريا عليه السلام واشتعل الرأس أي شيبا دي إيه؟ تمييز نسبة أصل الكلام كان في غير القرآن واشتعل شيب الرأس أه؟ قال الله تعالى لسان الكافر أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا نفرا دي تمييز نسبة محول عن المبتدا أي مالي أكثر منك ونفري أعز منك أدي بإيجاز شديد جدا حاجة تتعلق بالتمييز نعم والمستثنى آه زي اللي قلنا فسجد الملائكة كلهم إيه هم، أجمعون إلا إيه إبليس فشربوا منه إلا إيه قليلا منهم المستثنى هو المخرج أو المدخل بإلا أو إحدى أخواته المخرج زي إيه زي فسجد الملائكة كلهم أجمعوا إلا إبليس كأني قلت لم يسجد إبليس يبقى ده مخرج ولا مدخل مخرج طب ما قام الطلبة إلا زيد أو زيدا مدخل ولا مخرج ده مدخل اه يبقى اللي قبله مخرج والتاني مدخل او اللي قبله مدخل والتاني مخرج الى وقت اخوة استثناء الا وسوى وغير وما خلا وما عدا وما حاشا ولا يسا ولا يكون الى اخره ها يبقى المستثنى جابه في المنصوبات ليه لان معظم المستثنى منصوب من ثم ها ها، جاء به في هذا الإيه؟ المكان نعم واسم لا اسم لا النافية الجنس اللي ز- اللي اهمل ذكر خبرها في المرفوعات كقول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه ها ما هو لا رجل ها لا رجل في الدار لا رجل في الدار يبقى اسم لا النافية الجنس مبني على الفتح في محل نصب ومثل لا طالب علم مذموم ولا طالب مال محمود اه نعم تفضل ماشي. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وللمسلمين اجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان في خلق الا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع ووفقني واياكم الى صالح العمل وعمل الصالحات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته